مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع من موضوعات الشباب عنوانه الشباب والصيف الشباب والصيف اخوتي في الله قبيل بداية العام الدراسي الماضي كانت لنا ها هنا في هذا المسجد محاضرة تحت عنوان رسالة عاجلة للمدرس والتلميذ ووجهنا فيها عدة نصائح لإخوتنا العاملين في مجال التدريس وفي مجال التعليم على مختلف مراحله الجامعات والمعاهد الثانويات والإعداديات ولله الحمد والمنة فقد لاقت هذه المحاضرة قبولا طيبا من العاملين في مجال التدريس ومن الطلبة الله أسأل أن ينفع الجميع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم والآن إخوتي في الله بعد عام من الجهد والنصب والكد والشد العصبي وبعد الامتحانات والنتائج والأجازة ها نحن نلتقي مع موضوع تحت عنوان الشباب والصيف أخي الشاب ماذا تنوي أن تفعل في هذه الأجازة أخي الشاب ماذا تنوي أن تفعل في الصيف انتهت الامتحانات ماذا ستفعل يقولون لك استريح ياه استريح من عناء المذاكرة ومن عناء الامتحانات ومن قلق انتظار النتائج استريح اخرج الى الحدائق اذهب الى النوادي اتنزه في المتنزهات انطلق الى السينمات والمسارح اجلس الى الفجر على المقاهي اتسكع على النواصي او نخرج في رحلة الى المصيف اصيف بقى بعد سنة مذاكرة وشد عصبي وامتحانات ونتائج وانتظار نتائج ويمكن دور تاني بعد هذا العذاب استريح اعيش بقى اروح السيمة مسرح الجناين الاهاوي اتسكع على النواصي او اروح اتعرى على المصايف يعتقد بعض الناس ان وقت الاجازة وقت للهو واللعب وان تنظيمه والاستفادة منه يخالف ما من اجله وضعت الاجازة اخي في الله وقفة اولى معك في الصيف وفي الاجازة وقفة اولى روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا خد بالك من اللي جايه دي وان احب الاعمال الى الله ما دوم عليه وإن قل هو ده أخي الكريم يا من كنت تصلي الفجر حاضر وفي الصف الأول في أيام الامتحانات جميل أن تلجأ إلى ربك ومولاك عند الشدائد جميل أن تفزع إلى الله عند الشدائد ترجوه وتسأله وتطمع في الخير الذي بين يديه ولكن قبيح قبيح أنك لا تعرف الله في وقت الرخاء أتشابه المشركين والكافرين الذين قال ربنا فيهم في سورة يونس إنهم إذا ركبوا البحر ولعب الموج بالسفين وهبت الريح العاصف وأيقنوا بالبوار والهلاك قالوا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الكفار ما كانوش يعرفوا ربنا إلا في وقت الشدائد أيها المسلم العاقل يا من تفزع إلى الله في الشدة ولا تعرفه في الرخاء ألا تخاف أن ينظر لك الله وأنت تشابه الكافرين في بعض صفاتهم فيقول لك اذهب لا غفرت لك بعدها أبدا يا من لا تعرف الله إلا في وقت الامتحانات صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام أتكن كالتي قال ربنا فيها في القرآن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا يا أخي ألا يوجد في رأسك عقل رشيد؟ قد يظن بعض الإخوة أنني طالما سميت هذا الدرس الشباب والصيف أنه لا يعني إلا الشباب أبدا بل الكلام موجه بالدرجة الأولى للآباء والأمهات الآباء والأمهات الذين أمرهم ربنا بصيانة الشباب من الأولاد والبنات عندما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أيها الآباء أيتها الأمهات يا من كنتم تحسون أبناءكم على المذاكرة وتصبرونهم على السهر وتعنفونهم على التقصير من أجل المستقبل الدنيوي ذاكر يا ابني تعبان يا حج تعبان مستقبلك ذاكر طيب انام شوية لا اسهر مش كده يا من كنتم تصبرونهم على المكابدة في المذاكرة لماذا لا تحثونهم على طاعة الله عز وجل والله العظيم لو عندنا آباء وأمهات يحثون أولادهم على الطاعة كربع حثهم لأولادهم ساعة الامتحانات على المذاكرة لما رأينا في الشباب ضال إنما مع الأسف آباء وأمهات عقولهم صدئة يؤثرون الحياة الدنيا يا أخي حرض ابنك على الطاعة امر اهلك بالصلاة واصطبر عليهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالكلام لجميع الامة الشباب والكبار الاباء والامهات اخي الكريم ماذا تنوي ان تفعل في اجازة الصيف ايه يا عم الشيخ ما انا لسه قايلك هروح السيمة والجنينة واقعد على القهوة واروح اصيف الله طب ولماذا لا تستفيد باربعة اشهر من عمرك يمكنك فيها ان تحصل الخير الكثير يقول لي يعني عايز ايه يعني عايز في الاجازة بقى ما تمتعش ما استجمش ما استريحش ما بص شوية ابوص شوية ها ايوه عايزك تستفيد بالاجازة يقول يا الله امال هم عملوا الاجازة ليه مش عشان نعربد مش عشان نلهو مش عشان نلعب هؤلاء لا يعرفون قيمة الوقت ولا نعمة العمر الوقت اغلى ما في الحياة بل الوقت هو الحياة روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الوقت نعمة روى الحاكم وحديثه حسن صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك وفراغك قبل شغلك الفراغ غنيمة الأجازة غنيمة الغنيمة المفقودة والكنز الضائع من شبابنا أخي في الله كيف تضيع في كل سنة من عمرك أربعة أشهر وأنت لو خيرت عند الموت أن تشتري أربع ثواني بكل ما تملك بكل ما تملك لاخترت مش كده حتى إذا جاء ها أحدهم الموت قال رب ارجعون ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا كل سنة تضيع من عمرك أربعة أشهر أولا تعرف أن العمر أنفاس معدودة وأن الآجال مهما طالت محدودة وأنك مع كل لحظة تمر ترتحل إلى الآخرة مرحلة ومع كل شهيق وزفير تقترب من قبرك خطوة إن عمرك يقدمك إلى أجلك وحياتك تسوقك إلى موتك أخي في الله ألا تعرف أن الوقت عمار أو دمار الوقت عمار أو دمار فاغتنم شبابك قبل هرمك واغتنم فراغك قبل ان تشغل واعلم ان اضاعة الوقت علامة المقت اللي بيضيع وقته في الكلام الفارغ يعرف ان دي علامة على ان ربنا بيبغضه اضاعة الوقت علامة المقت الوقت يا سادة هو الحياة دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع يا شباب يا أصحاب العبث في الأجازات يا جماعة بتوع المصايف اعلموا أنكم مسؤولون عن أعماركم غدا في أي شيء أنفقتموه فماذا أنتم قائلون لله روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح حسنه الألباني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه الشباب مرحلة من العمر كان يكفي يقول عن عمره فيما أفناه من ساعة البلوغ لحد ما موت لماذا عاد وقال وعن شبابه هذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص كقول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الايه الوسط ما هي داخله في الصلوات او كقول الله من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال مع ان جبريل وميكال دخلوا في لفظة الملائكة بس مش اي ملائكة ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص قال عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه سؤالين اذا كده اربعة وماذا عمل فيما علم ايها الشباب إنكم مسؤولون عن أعماركم غدا فماذا أنتم قائلون لربكم هل ستقولون يا رب ضيعنا أعمارنا في المباريات آه يا رب كل يوم بقعد خمس ساعات أتفرج على كأس أوروبا البرتغال و... وهولندا خلصنا اقلب بقى انجلترا وفرنسا خلصنا الحق بقى احنا فريقنا في البطولة العربية خلصنا شوف المنتخب عمل ايه ضيعتم اعماركم في متابعة المباريات ام في متابعة الافلام والمسلسلات ام في التسكع على المقاهي وفي النواصي وعلى قوارع الطرقات ان الشباب يظنون ان فصل الصيف فصل التفريط والمعصية والخمول والكسل واللهو وإضاعة الأعمار في الباطل لا لا أوقات الشباب بتذبح الآن في الباطل راقب الشباب راقب بناتك والله العظيم إن من الفتيات من يقفن أمام المرآة أكثر مما يقفن أمام الله في الصلاة ودي بقسم بالله صح صح يا الساعة خمسة الصبح ليه كده هل هيعمل make up make up يعني مسك جايبه 2 كيلو خيار قطعتهم طرنشات وزبادي وعسل نحل صح وحط الحاجات دي جوزها يصحى الصبح كده يقول ما شاء الله مراتي بقى السلطه خيار عسل صح ولا مش صح تقول لك لازم اعمله بدري عشان الحق صح ساعه قدام المرايه مفيش واحده بتقف تصلي عشر دقائق يقفن امام المرآة اكثر من وقوفهن امام الله في الصلاة بل حتى الشباب تخنثوا راجل الراجل يقف قدام المراية اه طبعا يقف اقف قدام المراية واسرح لحيتي واظبط الطاقية واعدل الجلابية واحط ريحة مش كده ولا ايه ماشي قد ايه يعني دقيقة نصف دقيقة خمسة دقائق لا ال- الاخ بقى الاخ بقى هو كمان يعمل ماسك في شباب بيعملوا ماسك كمان اعمل لي ماسك خلص الماسك احط جل بقى على شعري حاجة تقرف عاملة زي المخاط الذي ينزل من الانف حاجة قرف جل وبعدين ماسك بقى دول شباب يؤمل فيهم ويرجى على أيديهم أن يأتي النصر اللهم اهد شباب المسلمين اللهم آمين خلصنا بقى تلعبني جيم على الأتاري خلصنا جيم طب نخش على النت وما فيه من بلاء وموبقات الأعمار التي تضيع سودا دي ما هذه الأوقات التي تذبح وإذا قلنا له يا ابني يقول لك إيه أنا في أجازة يا عم سيبنا عيش يا أخي تعيش في الباطل في الباطل أخي الشاب اغتنم هذه الأوقات قبل أن تشغل وتكبر وتتجرع كؤوس الندم وتقول كما قال الشيخ الحسير على فوات عمره أليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب صح أما يعجز عنده ستين سنة حافظ القرآن يا عم الحاج لأ طب ما تحفظ يا ابن انا خلاص اتشغلت الذاكرة ضعيفة الهوى مش اتملت مش قادر يا سلام لو كنت صغير قدك بقى كنت وريتك ليت الشباب يعود يوما تخيل نفسك الآن وأنت في سن الشباب مكان هذا الحسير وقل لنفسك أنت ما زلت في الأمنية فلا تفرطي يا أخي معروف الكرخي ذهب إلى الحجام الحلاق فالحلاق بيأثر له شنبه أمثلك معروف الكرخي شفايفه عمالة تتحرك سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر فالحلاق يجي له كده يروح يلاقي شفته عملت كده يجي له مش عارف يوصل شنبه شفايفه مش ثابتة قال يا إمام سكن شفتيك سكن شفتيك امسك شفتيك قال انت تعمل وانا اعمل ما ضيعش وقتي تسبيح تحميد جد الامام ابن تيمية اللي هو ابو البركات جده كان عالم برضه لما كان يذهب الى الخلاء يخلي ولد من اولاده يمسك له كتاب علم ويقرأ بصوت عالي عشان يسمع العلم حتى وهو في الخلاء حتى لا يضيع دقائق من عمره احنا زي دول احنا زي دول اعمارنا تذهب سودا الامام النووي مات وعنده 36 سنة بقول لك وساب لنا اه شرح لصحيح مسلم والاذكار النووية وفتاوى النووي ورياض الصالحين وال... ها 36 سنة انت لو مت يعني بكره هتسيب ايه تسيب ايه انت عارف حاجه ربنا يعلمنا واياك هؤلاء شباب كانوا يستغلون الاعمار اخي الكريم انت في الامنيه فلا تفرط اترجو ان تكون وانت شيخ كما قد كنت ايام الشباب لقد كذبتك, كذبتك نفسك ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب صلوا على رسول الله انصح اخواني في الشباب الشباب في الصيف على المداومة على الطاعة زي الامتحانات داوم داوم اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة اتنين نعمة الوقت وقتك وقتك وقتك وقتك انت معك فرصة ذهبية لتحفظ سورة البقرة تحفظ الاربعين النوويه انصحك في الاجازة بألا تصاحب البطالين الامام ابن الجوزي كان بيقول اعوذ بالله من صحبة البطالين ربنا بيقول الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين روى أبو داود وأحمد وهو حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي روى الترمذي وأبو داود والحديث صحيح اجلس صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل قال الامام الاوزاعي كلام والله يا ابني احفظ اللي جاي ده كلام حلو قال الاوزاعي الصاحب للصاحب كالرقعه للثوب ان لم تكن مثله شانته صح واحد قميصه اتقطع عايز يرقعه القميص ابيض يجيب له رقعه لونها ايه ابيض لو اي لون غير الابيض تستر الثوب ولا تعيبه تعيبه الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب إن لم تكن مثله شانت قال مالك بن دينار الطيور على أشكالها تقع الطيور على أشكالها تقع ابتعد ابتعد في الأجازة عن صحبة البطالين اوعى تعرف هؤلاء الذين ينفخون في الكير بل عليك بالجليس الصالح صاحب راجل صالح يقول لك احنا في الأجازة بقى يلا مقرأة قرآن كل أسبوع ثلاث أيام ها يلا نحفظ خمس أجزاء في الأجازة دي ممكن ممكن ده ممكن تحفظ ربع القرآن في الأربعة أشهر دول ممكن خلصنا طب ما تيجي نحفظ الأربعين النووية إيه رأيك آه طيب متن العقيدة الطحاوية جميل أي نعم جميل هكذا إياك والبطالين أعيذك أخي الكريم من صحبة البطالين أنا عارف إن هم هيقولك يا أبو حميد خدنا الأجازة بقى الحمد لله وسقطت زي السنة اللي فاتت أنا فاضي بقى أجازة بقى أجازة من إيه ما أنت طول عمرك في أجازة يلا بقى إيه يعني ن- يعني مش سيدنا علي قال إن القلوب إذا كلت عميت يا ولا تعرف سيدنا علي قال بيقول لك نصوص اه اه مش النبي قال لحنظله ساعه وساعه يلا بقى فين نقعد على القهوه شويه فيها ايه يعني ونشرب شيشه وبس نجيب معسل تفاح تفاح مش حرام ده هما اللي بيقولوا كده يعني طبعا هو كله حرام ايه كمان آه وفي قهوه حلوه بقى قوي قوي قوي آه فيها دش انا بقى هقعدك على قهوة الدش انسى بقى ايه كمان آه، اقول لك في فيلم حلو قوي في السيما تعال نروح بلاش كده ايه رأيك انا بنظم رحلة وطالع المصيف يلا يا عم عشان تتأمل في مخلوقات الله تنظر كده للعارية وتقول تبارك الذي خلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ها لآيات يا سلام يا سلام أخي الكريم أعيذك من صحبة البطالين لا تصاحب دائما وأبدا لا سيما في الأجازات إلا من يحثك على طاعة ويحرضك على منفعة دنيوية أو أخروية إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى تتعلم امتى في الشتاء لا الدنيا باردة وروح للشيخ في الجامع وفي مطر وفي طينة طب الصيف اجازة يا عم آه، والربيع الجو بديع والحكاوي اللي مش هيقولوها ايه الله يخرب بيوتهم والدنيا ربيع ايه هتتعلم امتى امتى هتتعلم اذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الخريف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى أخي في الله الصيف يذكرك بالنار العاقل اللي الصيف يفكروا بجهنم حر الشمس يذكرك بالنار مع الأسف من الناس من يغرق في المعاصي في فصل التذكير بالنار حتى أن الصيف صارت له معاصي لا ترتكب إلا فيه في معاصي معينة ما بتحصلش غير في فصل إيه الصيف أولا معصية العري والسفور والتبرج تقول لي ها ما الحريم ماشيين متبرجات في الصيف والشتاء ايوه بس في الصيف اعوذ بالله تلاقي المسألة زادت مئة مرة مصايب كأنه ده الفصل بتاع المعصية فصل العري تسير في شوارع المسلمين ترى عار عار والله امرأة مسلمة تعتبر من أحفاد الصحابة وماشية متبرجة تسألها لماذا هذا العري تقول لك الجو حار دنيا حر ما بطقش الحر أعوذ بالله يفرون من حر الشمس إلى حر جهنم وربنا قال في قرآنه قل نار جهنم ها أشد إيه؟ حرة عري فظيع في الشوارع والله ما كانت زوجة أبو لهب ولا زوجة أبو جهل تجرؤ أن تسير هكذا كان عندها حياء زوجة أبو لهب تمشي كده زوجة أبو جهل تمشي كده بملابس قصيرة فوق الركبتين وأخرى شفافة تشتف تشف عن سيور الستيان وأخرى هفافة قلة أدب وقلة دين والله إن الملايين من نساء المسلمين يسرن في فصل الصيف بملابس أقسم بالله لا يصلح أكثرها إلا في غرف النوم للزوج فقط حتى أبوها حرام يشوفها بيها حتى ابنها ما ينفعش صح صح ولا مش صح كأنه فصل يعلنون فيه الحرب على الله عز وجل بالذنوب والمعاصي ايتها المتبرجة هداك الله اين الحياء اين الحياء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري اخر ما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت الذي لا يستحي من الخالق او يستحي من المخلوق لا تستحي من الله انا اسوق مثال واحد للمتبرجة التي ذبح الحياء في صدرها ستنا عائشة الحديث رواه احمد والحاكم على شرط الشيخين حديث صحيح تقول عائشة رضي الله عنها كنت ادخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي واضعة ثوبي واقول انما هو زوجي وابي النبي اتدفن فين في حجرة ستين عائشة ابو ستين عائشة سيدنا ابو بكر اتدفن فين جنب النبي في حجرة ستين عائشة كانت بتخش وضع ثيابها متخففة تقول هذا قبر زوجي وهذا قبر أبي اسمع العجب تقول فلما دفن عمر رضي الله عنه والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر اللهم ارضى عن عائشة تستحي من الأموات تستحي من الأموات هما اللي خارجة عريانة دي شافها كم واحد اللي خارجة شغالة مع إبليس المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان استشرف استنيه ويغ- ويغري الناس به ويزينها المرأة اللي خرجت تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كم أفسدت قلب شاب بعريها وسفورها وكم أفسدت قلب رجل متزوج بعريها وبسفورها فين الحياة أين حياؤك وقد خرجت من بيتك إلى الطرقات عروسا لسان حالك يقول ألا تنظرون إلى هذا الجمال هل من راغب في القرب والوصال كيف تقبل المرأة الحرة أن تعرض نفسها في السوق كسلعة رخيصة تنهش فيها الأعين وكيف يرضى لها هذا حياؤها أن تكون مطمع لكل رجل يراها يصبو إليها وفي الحرام يتمناها يا أخي الصيف مش فصل المعصية الصيف فصل الاجتهاد في الطاعة الصيف يذكرنا بالنار مش نخترع معاصي للصيف العري والصفور المعصية الكبيرة بقى بتاعت الصيف اللي هي ايه المصايف الذهاب الى المصايف الناس قبل ان يدخل عليهم فصل الصيف بشهور يقتطعون من اقواتهم ومن اقوات اولادهم عشان يتعرف فصل الصيف على الشواطئ كتير من الموظفين بيعملوا جمعيات جمعية ايه دي يا عم جمعية المصيف كل شهر خمسين جنيه مية جنيه يقطع من قوته ومن قوت اولاده مئات عشان ينفقها في الحرام ايه البشر دي ما هذه النوعية العجيبة من البشر صلوا على رسول الله اي نعم يقتطعون هذه الاموال من اجل الباطل جمعيات المصايف الاغنياء زمان ما كانش بيروح المصايف غير الفسقة من الاغنياء النهاردة حتى الفقراء حتى المساكين عايز صيف كله بيبص لبعض ان شاء الله يوم بس اروح وانزل المية واطلع بره انشر نفسي في الشمس عشان جلدي يقشر وكمان امشي بقى بفانيلا قط شايفين جلدي قشر كنت في المصيف اهو وش احمر واسود اهو كانه الواد جاي من الكعبه المشرفه ايه العمى ده ايه الوكسه اللي احنا فيها دي تقتطعون من اقواتكم من اجل الحرام من اجل الباطل ويقلدون بغباوه أهل المعاصي والفجور الذين يحاربون الله بنعمة المال يعني بنعمة الله عجيب إنك تحارب ربنا بنعمته يا أخي قتل الإنسان ما أكفره أنا مش عارف مين اللي اخترع الذهاب للمصايف الله يخرب بيته معرفش مين اللي اخترع الحتة دي مين اللي اخترعها عندنا معرفش ألا وازاي الناس كده يعني ببساطة ياخد مراته يعريها وياخد امه يعريها وبناته ويمشي كده قدام الناس عريان بخرقة تستر القبل والدبر وماشي كده وتلاقيه بكرش عامل زي علامة الاستفهام يا راجل است ده انت ده انت عارض غطى ايه ده فين الحياء قال، وفين الغيرة وبتقلد مين يا ابني كل صيف يجي لي خمسين سؤال يا شيخ ما حكم الذهاب إلى المصايف أسأل سؤال بسؤال الذهاب للمصايف فرض ما تجاوبوني فرض ركن من أركان الإسلام سنة واجبة مستحبة مؤكدة واللي لا بس مباح السباحة مباحة طيب معاك دليل اه يقول لي هو يقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل هو ده كلام النبي يا ابني ده مش كلام سيدنا النبي ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب ونعل سيدنا عمر على رأسه له سنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز ماشي ولا روح بقى السباحة مباح ماشي بس يا ترى المكان منضبط بضوابط الشرع ويا ترى الكلام للرجال والنساء ما في كلي وهل يوجد شاطئ الآن مضبوط بضوابط الشرع كلي قول لي لا لا لا لا لا لا انت متعصب يا شيخ انت مقفل ده احنا سمعنا ال- الشيخ فلان ولا الأستاذ فلان العادي روحوا المصيف حتى المحجبة اه يقول حتى المحجبة تروح المصيف يقول لها يا بنتي انا عايزك تبقى انت الحاجة الوحيدة الصح على الشاطئ الراجل الأعمى ده بحجابها وحواليها مايوهات وعري وتبقى الحاجة الصح الوحيدة على الشاطئ الباطل ده ولا ايوه تبقي الحاجة الصح الوحيدة على البحر وعايزك كده تفتخري بحجابك على البحر والله العظيم الكلام ده واحد قال هو حد يتنطى باسم خليها في سيرك تبقى انت الحاجة الصح الوحيدة على البحر وتمشي كده على البحر مفتخرة بحجابك ايه تاني يا استاذنا قال وممكن واحنا بنعوم نعبد ربنا ازاي يا واد يا لارج انت قال اه وانت بتعوم في وسط البحر اقرا قران وانا بوالبك كده قل هو الله احد ابص كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي فتاوي دول دعاء دول عار دول مش دعاء وانت في وسط البحر اقرا القران في عباده تانية وانت بتعوم قول اسماء الله الحسنى والله العظيم اتقال كان ده اتقال وفي شرايط وبتتباع وبتتسمع قولوا اسماء الله الحسنى المالك الا واحده بمايوه الجبار المنتقم بقى ده منطق يا مسلمين دي فتاوى دي فتاوي ذوات بلاوي دي مش فتوى دي فتوى مع قلب التاء سين يعني فسوى عشان ما تفكرش صلوا على رسول الله هيعمل لنا زي ابو درش ابو درش زمان قال لازم نفسر القرآن الكريم تفسير عصري صعب النهاردة كل المؤمنين يغضوا هعمل كده في واحدة قدامي كده واحدة على يميني ابص واحدة فوق اعمل ايه فقال لك ابو درش قال لك بص للحريم عادي روح المصايف وبص على الحريم عادي بس بنية جديدة بنية التأمل في مخلوقات الله يعني تشوف واحدة عريانة تبص لها تقول تبارك الله سبحان الذي خلق ده كلام شيخ كشك رد علينا قلت زمان وقال يا ابو درش ده مش اسمه التفسير العصري ده اسمه القرع المصري ايه الكلام ده واللي يودي اختي البلاد واللي يودي واحد بدقن يتعرق واللي يودي واحدة مخمرة ولا محجبة ولا مسلمة عندها ضر الدين في وسط العراة لا بس خليك المحجبة الصح يا ابني صح في وسط غلط أه، وردة في وسط مزبلة ايه الكلام ايه التمييع للدين ده واخترعوا النهاردة ما يوهي البحر لكن انزلي عادي البحر بس انزلي بحجابك طب ما هو انت لو نزلتي حتى منتقب البحر بقيتي ألعن من اللي لابسه مايوه الملابس تتلصق باللحم عريانة عريانة الناس دول بقوا فتنة للعصاة اجي اقول لواحد يا ابني المصيف ما تروحش وعراه وحرام وبتاع يقول لي يا عم الشيخ اسكت اجيب لك الصور والله كنت بعوم واحد جنبي دقنه قد كده انا عايم هو دقنه عايمه جنبي على الميه كده اهو أه بص دي بقى منتقبة ايه صح في ناس بتعمل كده الناس دول ربنا يهديهم الناس دول صراحة عار على الملتزمين عار على الملتزمين ايه الكلام ده ده ستنا عائشة قالت لو رأى النبي ما فعل النساء من بعده لمنعهن من الصلاة في المساجد امال لو ستنا عائشة عايشة النهاردة وشافت اخوات المصايف هم دول اخوات هو اللي بيروح ده اخ ده فخ ده مش اخ ولازم القع له صداغه بالكلام الشديد ايه الكلام ده ده سيدنا عمر بن عبد العزيز قبض على ثمانية بيشربوا خمرة قال اجلدوهم ام واحد قال له اني صائم وسلهم انا قاعد صايم طب واحد مع شوية خمرجية ليه اصل الخمرجية قعدتهم حلوة قاعد في وسطهم قال ايها الجلاد به فابدأ قال له ليه قال له ألم تقرأ قول الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث ها غيره إنكم إذن مثلهم فأنا محجية محجبة ورايحة البحر وهو ملتزم وبيخض بصره و... طب ما حواليك عراه أه، طب ما النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره ما تغير يا أخي ما أقدرش خلاص من لم يستطع أن يزيل المنكر فليزل هو عن إيه اللي موديك هو فرض يا ابني هو فرض هو سنة هو واجب وإيه الناس اللي ما عندهاش إحساس دي يقول لك يا فلسطين وفلسطين و- وهو راح يبلبط وعريان بقى ده وقت عري ده وقت عري لك هتفسح يا راجل اتغم عشان احوال المسلمين دول مش دعاء اللهم اهدنا واهد الجميع صدق من قال تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس فحق بيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها قلاها وحتى سامها كل مفلس كله بيخبط النهارده وكله بيخترع فتاوي ذوات بلاوي هؤلاء أصحاب المصايف صاروا صورة شوهاء للملتزمين هؤلاء الذين يعبدون الله على حرف فتنة للعصاة يا أخي يا اللي بتفكر في المصيف يا راجل يا مذبوح الغيرة يا من لا تغار على عرضك وتجعل بناتك وأمك وزوجتك كالكلأ المباح لكل كلاب الارض يا راجل خليك راجل خليك راجل بقى اسألك عدة اسئلة بالله عليك هل ترى على الشواطئ اصحاب الوجوه الطيبة التي تذكرك بالله قولوا لي ها لا سؤال هل تحب ان يأتيك الموت وانت على الشاطئ ها راكب الاتوبيس ودافع 50 جنيه ولا 20 جنيه ولا هيصيف بقى بخمس ست الاف جنيه بتاع مارينا ده بقى ها اه بسألك وانت رايح كده لو مت ميت في سبيل الله تحب تموت وانت على الشاطئ تموت عريان وزوجتك جنبك عريانة و- حاجة يعني تحب لا هل تحب أن يكتب هذا في صحيفة أعمالك لا هل هذا المال الذي أنفقت إذا قامت القيامة أيقف في جانب الحق أم في جانب الباطل أما فلوسك كده تتصد تتستف كده ونشوف بقى صرفت خمس تلاف فين دول في المصايف الفلوس دي تتحط في جانب الحق ولا في جانب الباطل قولوا لي حق ولا باطل والباطل في الجنة أم في النار في النار في النار ولماذا لا تستبدل هذه الرحلة بعمرة برحلة لصلة الأرحام روح البلد زور أهلك أهدي في سبيل الله بقى صلة أرحام ها عمرة أسافر لشيخ معين في محافظة غير اللي أنا فيها عشان أطلب العلم أتعلم من سفر سيدنا موسى إلى سيدنا الخضر ده كله سفر يجيب حسنات لو مت عليه تبقى ميت على طاعة وأي طاعة واحد تاني يتفلسف يعني ما نروحش البحر بقى اه ما تروحش ما تروحش قول يا الله امال ربنا خلق البحر ليه خلقه عشان نتعرى عليه خلقه عشان نركب عليه عشان نستخرج منه الحلي عشان نخرج من نخرج منه لحما طري أي نعم صلوا على رسول الله الذي يأخذ الزوجة والبنت وينطلق أقف معه وقفة أين الغيرة فين الغيرة فين الغيرة روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يغار والله أشد غيرا ربنا بيغار والمؤمن يغار روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خد بالك الحديث ده مرعب قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر الخبث في أهله ده رايح البحر ده وقاعد بره تحت الشمسية ويمكن ماسك ماسك الهدوم لمراته تقول له خلي الهدوم معاك هنزل بس اضرب غطس واجي مع ابن الجيران عادي عادي احنا من حته واحده ومن شارع واحد وكلنا اهل وانت عارف ان راجل large يعني راجل ما بي... حلوف يعني ها بالبلدي كده قاعد بره وماسك هدوم بنته وماسك ماسك له الجزم وقاعد تحت الشمسيه بشنطه الاكل ومراته بتقوم جوه وبناته ايه ده؟ انت ما عندكش غيره يا ابني انت ما بتحسش يا بعيد انت يا ابني مش مسلم بلاش مش مسلم مش عربي ده حتى العربي الكافر غيور بلاش عربي انت مش بني ادم اصل البني ادم السوي بيغار طيب ربنا حرم الجنة على الديوث مكتوب على باب الجنة لن يدخلها ديوث يا عم الحاج ده الاسلام اعتبرك لو مت بدافع الغيرة صيانة لعرض امرأتك فأنت شهيد شوف العرض قال رسولنا من قتل دون عرضه فهو شهيد قال ابن القيم إذا رحلت الغيرة من القلب ترحل الدين كله ومن حرم الغيرة حرم طهر الحياة ومن حرم طهر الحياة فهو أحط عند الله من بهيمة الأنعام أحط من البهيمة التيس يغار أحيانا وده لا يغار مش قلنا سيدنا علي مرة دخل على فاطمة زوجته لقى في سواك في ايديها سواك غار من السواك من حتة خشب وقال لي ايه وهو يغازل فاطمة لقد فزت يا عود الأراك بثغرها وما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك وما لي يا سواك سواك مش كده غيره سيدنا معاذ بن جبل كان في يد زوجته أترجة تفاحة قدمت منها قدمة فرأت الخادم ينظر فأعطتها له فأكل الخادم فضربها معاذ ليه ليه ياكل مطرح بقك شوف الغيرة الغيرة لما تخش بقى على مراتك وتلاقي في ايديها عود سواك كلها كلمتين دول مفيش سواك النهارده اخ فاضل بيقول لي ان اخ حضر في درس وسمع بيتين الشعر دول يا قد فزت يا عود الاراك بثغره قال بس روح بقول لمراتي ان انا ايه حافظ ابراهيم ولا احمد شوقي ولا المتنبي ولا حاجه اغازلها بالشعر اشترى سواك وراح اداهولها راحت واخداه وركناه قعد مستني ان هي ايه مفيش مفيش فانت هتروح تلاقيها ماسكه طبق فول قل لقد فزت يا طبق الفول بثغرها وما خفت يا فول اراك إلى آخره أذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا الصيف يذكرك بالنار فتندفع إلى المزيد في الطاعات وإلى الإكثار من القربات لا أن نخترع معاصي لفصل الصيف تعرف ان النار الشمس بالنسبة للنار تعتبر شررة ربنا يقول وجمع الشمس والقمر في يعني ايه يجمعان ويلقيان في النار ولا حاجة اسمع الحديث ده عشان تعرف ان الصيف يذكرك بالنار روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم التي توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها اشتكت النار إلى ربها النار بتتكلم يخرج منها في الآخرة عنق له أذن وفم وعين ويصيح في أرض المحشر إني وكلت بكل جبار عنيد النار بتكلم ربنا اهي النبي يقول والحديث صحيح اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف بأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها وأشد ما تجدون من الحر من سمومها أحر يوم في الصيف ده ايه ربنا نفس فيه للنار ده أحر يوم يبقى الصيف يذكرك بالنار الصيف وحر شمسه تذكرك بالقيامة التي تدنو فيها الشمس من رؤوس الخلائق ويغرق الناس في عرقهم من الناس من يصل عرقه إلى حقويه إلى ركبتي إلى حقوي إلى شحمتي أذني قال ابن عمر ومن الناس من يغيب في رشحه كما يغيب الضفدع في الماء حتى لو سيرنا المراكب في عرق الناس لصارت يبقى الحر يذكرك بالآخرة ثم تندفع للطاعة مش تغرق في المعاصي أي نعم أخي الكريم الصيف فرصة فرصة للجنة فرصة للجنة أربعة أشهر فاضي فاضي يبقى حفظ قرآن عبادة صلة الأرحام حفظ الأربعين النووي متن الطحاوي ها قيام الليل الاجتهاد في الطاعات يبقى علم نافع وعمل صالح مزاحمة طلبة العلم بالركب في مجالس العلم انا فاضي فاضي على الاقل ثلاث دروس في الاسبوع ما هوريش حاجة يبقى احدى دروس العلم قيام ليل عبادة صلة الارحام حفظ القرآن حفظ المتون الصلوات الخمس في المساجد ما عادش عندك عذر الكلية والأذان بيؤذن له والدكتور ما بيطلعنيش أديك أجازة يبقى الخمس صلوات في المسجد إيه كمان تعليم الناس مش ربنا كرمك وحفظت القرآن ما تعلم أطفال المسلمين يا أخي ما تشتغل ها علم الناس موعظة كل يوم بعد الفجر عشرة دقائق هات حديث في رياض الصالحين اقرا شرحه معاني الكلمات وقول قول وما لا يدرك كله لا يدرك كله يبقى الصيف فرصة فرصة للفوز بالجنة الصيف فرصة لرد الجميل رد بعض الجميل ازاي يعني ما تشتغل يا اخي انت ليه ما بتشتغلش في الصيف عشان تساعد الوالد اللي انفق دماء القلب عليك طول الدراسة يا والدي عايز ثلاث اربع تطقم عشان ابقى وجيه بين التلاميذ بين زمايلي والعداد يعد سألت نفسك بيجيب منين انت مالك استلف اقترض ها شد الحزام مش بتاعتك انت عايز طلبك يجي حالا والراجل بينفذ مش كده آه عايز دروس خصوصية في مادة ايه انجليزي خد رياض خد آه عربي خد ناقص تقول له في مادة الالعاب والرسم ده في عيال بشعة بشعة عمال يدفع والعداد يعد انت اجازة بقى رد الجميل يا اخي خلي عندك احساس ها رد الجميل اشتغل اشتغل ايه انا طالب في كلية هندسة طالب في كلية تجارة انا في ثانوية أشت- اشتغل اي حاجة بايديك اشتغل في ورشة اشتغل في مطعم اشتغل صبي سباك ولا حاجة اي شغلان مش دي كلها اشغال حلال هل يعيبك هذا لا يعيبك ابدا قلنا الامام البخاري روى في صحيحه ان النبي قال ان سيدنا زكريا كان ايه نجار وسيدنا ها داوود كان ايه حداد ياكل من كسب ايه يمينه ما تخلي عندك شويه واعتبر اجازه الصيف فرصه لرد الجميع يعني ما استريحش شويه استريح لك اسبوعين يا اخي استريح شهر واشتغل ثلاثة اشهر ساعد ساعد لا سيما لو كنت من اكابر الابناء صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مرور فصل الشتاء ومجيء فصل الصيف وتعاقب الايام يذكرك بانقضاء الاجل وان الحال لن يدوم على ما هو عليه دلوقتي انت في فراغ بكرة هتشغل دلوقتي عندك عافية تتعلم وتجري وتعافر بكرة هتعجز سبحان من له الدوام الدوام لمن لا الايام تتعاقب ربنا بيقلب الليل والايه والنهار سيدنا النبي كانت له ناقة والحديث صحيح اسمها العضباء اسمها ايه العضباء وكانت له ناقة اسمها القصوى العضباء كانت أسرع وكانت ناقة لا تسبق ولا تلحق الحديث رواه البخاري أعرابي جه مرة للنبي وأراد أن يسابق العضباء فسابق فسبق فسابق الأعرابي فسبق الأعرابي سبق الصحابة قعد قعدوا في الجامع زعلانين الراجل سبق ناقة النبي النبي في البيت وبين البيت وبين المسجد جدار فبعض الصحابة بيقولوا لبعض أولم تسمعوا لقد سبقت العطباء آه، جمل النبي اتسبق النبي سمعهم فخرج وقال سمعت ما كنتم تقولون نعم سبقت العضباء حتى تعرفوا أن الله ما رفع شيئا في الدنيا إلا ووضعه يعني الطائر مهما طار وارتفع لابد له يوما أن يقع شكر الله لك يبقى تقلب الفصول والأيام يذكرك بانقضاء الأجل وبأن الدوام على الحال محال إذ أن الدوام لا يكون إلا لمن لله عز وجل يعني إيه؟ يعني فسابقوا بقى فسابقوا فسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات أخيرا يا عم الشيخ انت كده ضربت كرسي في القلوب يعني من تصيفش اه ما تصيفش ما نتفسحش اتفسح وتنزه وامرح بعض الوقت عشان تستعين بهذه الفسحة على الطاعة والعمل الجاد طيب اروح فين يا عم الشيخ المصرف ممنوع في اماكن يصح نكتب عليها يافطه كده ممنوع دخول المسلمين ايه المصايف ايه السيبه ايه المسرح ايه القهاوي مش كده ولا ايه في مسلم ملتزم يخش السيمه يعني انت كده وعم عدي على سيمه ولقيتني واقف كده ايه في الطابور ويضربوا بعض ويدفع 15 جنيه في التذكره احيانا ويضربوا ويهزقوا بعض لو شفتنا بدقني كده مش انا لذاتي اي حد بلحيه واقف في الطابور تقول عليه ايه بلاش انت لو انا رحت وقفت في طابور السيمه ها الناس اللي واقفين اللي هيخشوا السيمه هم اللي هينكروا عليا ايه يا عم الشيخ ايه اللي جايبك هنا صح ولا مش صح الشيخ محمد حسان عمل مرة كان مش عارف راح الدعوة فين فعدى لقى سيم عليها زحمة راح وقف في الطابور مش عشان يخش عشان يدعوهم إلى الله وخد عشرة معالي الجامع لدرس العلم أنكروا عليها مش إيه كم 13 إيه اللي موقفك هنا إيه ينفع آه، يا راجل حرام عليك يا ولد هل حرام عليك طب ما حرام عليكم ممنوع دخول الملتزمين مصايف لا سيما لا مسرح لا ها امال المسلمين امال انتوا وش ايه؟ انتوا وش جوامع انتوا وش جوامع صح اي نعم صلوا على رسول الله نتنزه اتنزه واتفسح واتبسط في مكان منضبط بضوابط الشرع تقول طب ما ممكن اروح المصيف انا ومراتي وانزل الفجر حدي انا يعني فجر محدش هيشوفنا يعني انت ابو الافكار الوحيد في الدنيا ما في مئة الف واحد زيك فكر نفس الفكر هو البحر بتاعك يا عم ما تروحش خالص خليك محترم خليك محترم اي نعم يبقى تفسح في مكان منضبط ضوابط الشرع شوف جنينه مفيش فيها حد او مكان كبير واسع ممكن تقعد و... ها، ممكن ممكن تلاقي ممكن تلاقي طب يعني فين بالظبط قول لي بقى انت يا شيخ اروح فين ما اعرفش عدلي سميلي ما اعرفش اللي انا عارفه ان النبي قال لي وقال لكل مسلم ان الجنه حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات والله يقول لنا نسأل الله أن نكون من الصابرين على مكاره الدنيا إنما يوفى الصابرون ها أجرهم بغير حساب اللي عرفه كويس أن النبي قال فيما رواه مسلم الدنيا سجن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يا عم الحج أنا أختم بالحديث ده واحفظه روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر الصابر فيهن مثل القابض على الجمر العامل فيهن له أجر خمسين رجل يعملون مثله قالوا يا رسول الله أجر خمسين منهم قال بل أجر خمسين منكم شفت بقى اللي حارم نفسه من ال- من الباطل وال... أه؟ وصابر شفت أجره قد إيه زي أجر خمسين صحابي أي منزلة وفي رواية بتقول له أجر شهيد ها آه له أجر شيخ يقول لا خمسين شهيد طيب أجر خمسين شهيد ده اللي أنا أعرفه هذا الذي نعرفه يبقى فصل الصيف فرصة للفوز بالجنة لا للقرب من النار فرصة عشان نبقى من أولياء ربنا ومن أحبائه وأصفيائه لا أن نبارزه بالمعاصي بالسفور والعري والتبرج مش فصل ذبح الغيرة مش فصل قتل الحياء مش فصل انفاق الاوقات في الباطل مش فصل انفاق الاموال في الحرام لا هذا الفصل يذكرنا بالنار وبالقيامة ويحرضنا على الطاعة ويدفعنا إلى العمل بالقربات الله أسأل أن يجعل أعمارنا كلها طاعة وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته وفي ظل عرشه اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا إلى غيرك لا تكلنا من شر عبادك سلمنا اكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اوعى حد يسألني تاني ما حكم المصايف يا عم الشيخ خلاص ما عندناش الكلام ده اللي وقفوا وقفوا ليه خلاص كيف نصلي صلاة الاستغفار مش حاجة اسمها صلاة استغفار نعم في ركعتين للتوبة صلاة التوبة ركعتين عاديتين إذا أذنبت ذنب توضى وصلى ركعتين عاديتين آه. السلام عليكم أهلي سوف يسافرون إلى المصيف وأنا قلت لهم أني سأجلس وحدي في المنزل ولكن أخاف من خطورة الخلوة فماذا أفعل؟ لو السائل بنت تقعد عند خالتها آه، عند خالها عند عمها لا سيما لو كان ملتزم لو ولد لا خوف عليه ان شاء الله ما تروحش معاهم لو اضطرت تروح معاهم وما تنزلش من المكان اللي هم فيه مش هم واخدين غرفه للسكن تقعد فيه ما تنزلش معاهم ها هتضعف قلت جزاكم الله خيرا ضياع الوقت علامة المقت ما الدليل على هذا ده مش كلام يا شيخنا ده كلام سيدنا عبد الله بن مسعود قال إضاعة الوقت علامة المقت واحد بيضيع عمره سودا ربنا يحبه يعني واحد بينفق عمره في الضلال ربنا يحبه مش محتاجة يعني أهو الشيخ وصل أهو. هل هناك حديث بيقول ساعة لقلبك وساعة لربك يا ابني ده رواه عواطلي هو ده حديث ده مش حديث وانا قلت الكلام ده في الدرس الاول بتاع كلمات تخالف العقيدة انت كلك لربك انت كلك لربك وما خلقت الجن والانس الا ولو قلت فانا معاك ساعة لقلبك وساعة لربك اترضى ان تكون في الاخرة ساعة في جهنم وساعة في الجنة ساعة وساعة ترضى خلاص وحتى لو قلنا ساعة لقلبك وساعة لربك يعني هتعبد ربنا كل يوم 12 ساعة ده انت تبقى من اولياء الله الصالحين مين اللي بيعمل كده اللي بيعملوه ولا بيصلوا ولا بيعملوا حاجة اللي بيقول لك الكلام ده هل يجوز لي كصيدلي مسلم ان اعطي امرأة مسلمة او غير مسلمة حقنة في العضل او الفخذ طب ما نخمى تجيب البنت بتاع التمريض ولا حاجة تقوم بهذا الامر لكن لو اضطرت امرأة محتاجة حقنة عندها مرض ربنا يعافينا في غيبوبة في كذا في كذا واضطرت ولم نجد إلا الدكتور فلا بأس فإن الضرورات تبيح إيه المحظورات أه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقسم بالله أحبك فيه أحبك الله الذي أحببتني فيه كل عالم له ذلة هو كاتبها لي زلة ماشي والأستاذ الذي ذكرته داعي وليس عالم فمن الممكن أن يكون له زلات وهذا الرجل جزاه الله خيرا على ما يعمل فأرجو منك ألا تجرح في أحد أنا ما جرحت في أحد وما ذكرت اسم أحد وليس من عادتي أبدا أن أذكر اسم أحد أبدا آه، هذا ليس من عادتي برضو أخونا شيخ محمد محمد جات لي ورقة من أسبوعين في مسجد المنارتين واحد بيقول لي لو سمحت آه، ما تجرحش في الشيخ الشعراوي ولا في الشيخ مش عارف مين اخوانا انا عمري في حياتي ذكرت الشيخ الشعراوي بخير او بسوء عمري مش من عمري ما ذكرت اسماء ده لو حد قال لي اسم بقى عنفه ها وانا ساعتها قلت يا اخوانا الكلام ده كلام باطل انا ما قلت هذا ومش ليس من عادتي ذكر اسماء احد ها وقلت انا احفاد الشيخ الشعراوي بيجي يحضروا الدروس معاكم اخونا الشيخ محمد اهو حفيد الشيخ الشعراوي موجود معانا الان خلاص اعملهم كده يا عم اهو بس خلاص ايه يا عم الحاج خلاص شيخ زيك بلحيه ان شاء الله ودقنه طاقيه وراجل ما شاء الله صلوا على رسول الله شيخ ابو اسحاق مريض نرجو الدعاء اللهم اشفيه خاصه واشفي كل مرضى المسلمين عام اللهم اشفيه خاصه واشفي كل مرضى المسلمين عام بالنسبه للسؤال اللي فات فعلا يا اخونا كل داعيه له زلات صح اي جواد لا يخبو واي عالم لا يهفو واي آه صارم لا ينبو كل واحد له زلات ها حتى من الصحابه من الصحابه من تجانب الصواب في بعض المسائل مش كده المعصوم من النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أوالي كل أخ في الله في كل حق يقوله وأعضده وأنصحه في الله إذا وقع في باطل نفترض إزاي الراجل ده بيدرس وقال كلمة غلط إيه دور أعمل إيه أنصحه وراعي أدب النصيحة اللي الشيخ إسلام قال لنا عليها وأعمل لكم درس عنها إن شاء الله أدب النصيحة يمكن يكون الثلاث الجاي بس الشيخ اسلام الجدعن شويه عشان بيساعدني في المحاضره دي صلوا على رسول الله ها صلوا على رسول الله فنتناصح ولا نجرح ولا نذكر أسماء بربكم هل أنا الآن ذكرت اسم أم أنكرت فتوى وفعل ما تقول لي رديت على رديت على فتوى بكلام كلامي كان بتعصب ولا بأدلة بس خلاص ايه ده امسك يا عم شوف الموضوع ده شيخ اني احبك في الله وكل يوم يزداد حبي لك في الله واحب ان اقول لك لك يا شيخ لا يهمك قول الح- الحاقدين والجاحدين طيب ما حكم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليه لو شفت ذابح شفت ذابح مسلم أو كتابي ذكر غير اسم الله على الذبيحة فهي ميتة لا تؤكل حتى لو مسلم لو شفت جات لي الذبيحة من عند مسلم وما سمعتوش بيذكر اسم ربنا عليه ولا شفته وهو بيذبح أصلا اكل مش مسلم والاصل في ذبيحته ايه الحل ها طيب لو ذكر غير اسم الله عليها تحرم طب لو شفت واحد مسلم بيذبح كده او غير مسلم كتابي بيتمتم وبيذبح حرك شفايفه ما اعرفش احركها بايه اكل كل طب اساله تبقى متنطع بتضيق على نفسك تضيق على نفسك امتى لا يحل لك ان تأكل لا تأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله ايه عليه طب لو سكت واحد مسلم بيذبح ذبيحة ما قالش حاجة ايه يا عم اه والله نسيت يا شيخ اكل ولا ما اكلش كل كل لانه لو تذكر لقال ده كلام الامام الشافعي مش كلام نعم بلغاني ان الشيخ محمد حسان انها لا يخطب الجمعه القادمه ما اعرفش ما اعرفش الورقه اللي جت 100 مره اهو بقت 101 كتب اكتشف الدكتور مش عارف ايه اكتشف الدكتور آه، فلان فلاني بتاع علم البيولوجي ان اسماء ربنا لها طاقه شفافه وكذا وكذا وبقى اللي وشوف بقى اللي عامل جدول اهو اهو الجدول اهو يقول لك ال- اهو جدول كده اللي ودنه بتوجعه يقول السميع السميع السميع السميع 211 مره يخف اللي ظهره بيوجعه العمود الفقري يقول الجبار الجبار الجبار الجبار 237 مره يخف اللي عض... اللي شعره آه، خشن او شعره بيقع او عنده صلع يقول البديع البديع على طول يطلع له شعر البديع البديع هذا كلام فارغ ولعب باسماء الله الولد احرقوها انا بقطعها عشان اتلفها مش بقطعها عشان بستهين بالاسماء اللي فيها عشان اتلفها احرقوها ها نعم يجوز لك ان تتوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ها اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ينفع طبعا ينفع ولله الاسماء الحسنى فادعوه بس مش على هذا الترتيب مش بالتفصيل ده عايز فلوس قول يا رزاق عايز صحة يا قوي مريض عايز شفاء يا شافي الأمراض يبقى توسل ربنا بأسمائه وصفاته عثمان بن أبي العاص لما مرض وذهب يشكو إلى النبي قال له النبي ضع يدك على ما يؤلمك في جسدك وكل ضع يدك على ما يؤلمك في جسدك وكل آه بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات ثم قل أعوذ بكلمات الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كم مرة آه دي توسل بالأسماء وصفاته أعوذ بعزة الله وقدرته صفات نعم لا هذا الحد نقف وبه نكتفي هم. اللون الأحمر للرجال الأحمر ال- الذي لا يخالطه أي لون آخر في الثوب كله لا سبحانك اللهم وبحمدك